العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه خيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين وآل بيته المقربين وخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وأهل بيعة الرضوان والبدريين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذا لقاؤنا السابع إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان لا زلنا مع الوصية الأولى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الآيات وحول وصية الوصايا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والتي هي بمفهوم المخالفة مضمون قول لا إله إلا الله والتي اقتضت الكفر بالطاغوت وبعده الإيمان بالله ولن يتسنى إيمان بالله مع الإيمان بالطواغيت والأمة الآن تعوم وتسبح في بركة الطواغيت وفي هذا المستنقع الآثم في هذا المستنقع الآثم وأما أما الإيمان بالله فهو بالنسبة للأمة كحال المرجئة الأوائل يكفيهم الانتساب يكفيهم الإقرار يكفيهم الاعتراف يكفيهم تصديق القلب هكذا كان المرجئة الأوائل الإيمان عندهم تصديق قلب يكفي أو إقرار لسان يكفي أو انتساب لهذا الدين ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم في ذلك يستوون مع إبليس الذي كان عنده من الإقرار والتصديق والمعرفة ما جعله يقسم بالله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فعن أي معرفة أو أي إقرار أو تصديق يتحدثون أي إيمان هذا الذي لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة لكن لما عاشت الأمة هذا الإرجاء وإن لم تكن تنتمي إليه ولم تعرفه نحن كأزاهرة درسناه لكن غالب حال الأمة لا يعرفونه ولم يدرسوه حتى ابتليت الأمة في الآونة الأخيرة بإرجاء من نوع آخر مداخلة العصر أو دجاجلة العصر أو مقدمات الدجال وأتباعه صدقوني لا أبالغ حتى الخوارج آخرهم يخرج مع الدجال الدجال مش قبل- بعد الخلافة المفروض.
الدجال بعد الخلافة نعم الدجال بعد الخلافة الدجال أول علامات الساعة الكبرى والخلافة آخر علامات الساعة الصغرى
آخر أمر.
آه نعم اللي هي خلافة المهدي محمد بن عبد الله المهدي ده موضوع كبير لما يجي وقت إن شاء الله نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم اقتضت كلمة التوحيد أن نكفر بالطاغوت وأن نؤمن بالله وجودا وتوحيدا وكمالا وأنت تقرأ يا بني لا تشرك بالله وتريد الوقوف عند حرفيتها فيقال لا تشرك بالله في ربوبيته ولا تشرك بالله في إلهيته ولا تشرك بالله في ذاته ولا تشرك بالله في صفاته ولا تشرك بالله في أفعاله هكذا هي ألوان من التوحيد والعكس منها أنواع من الشرك وبما أن الحديث عن الشرك يا بني لا تشرك بالله فنحن نقول لا تشرك بالله في ربوبيته ربوبية مصدر كلمة مصدر في اللغة العربية ومفردتها رب والرب كلمة صغيرة مكونة من الراء والباء المضاعفة أو المشددة رب وفيها قلقلة في ال- في التلاوة رب في لغة العرب معروفة على ألسنة الناس لم تكن خاصة بالله عز وجل لكن إذا ذكرت أضيفت فيقال رب الدار مالكها ورب الإبل صاحبها وتعكس رب الدار صاحبها ورب الإبل مالكها ورب الأسرة عائلها ومربيها وأين ربك بمعنى أين سيدك فتطلق كلمة الرب ويراد بها السيد وجاءت في القرآن مكررة في مثل سورة يوسف وقصة يوسف وفيها ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن قال له أما أحدكما فيسقي ربه خمرا على لسان يوسف لما دعته امرأة العزيز قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي للعلماء فيها تفسيرات أراد ربي سيدي الذي قال لك أكرمي مثواه أنا لا أخونه إنه ربي سيدي أحسن مثواي حين قال لك أكرمي مثواه والمعنى الثاني أنه أراد به الله عز وجل الذي أكرم أكرم مثواي وإنه ربي أحسن مثواي حين جعلني من أسرة الأنبياء فأنا نبي ابن نبي كريم ابن كريم ابن كريم إنه ربي أحسن ف- فاحتملت المعنيين لكن عندك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ليس لها معنى إلا يا سيدك أما أحدكما فاسق ربه خمرا سيده هكذا وفي السنة النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أعرابيا أرب إبل أم رب غنم رب إبل أم رب غنم أنت صاحب إبل ولا صاحب غنم وكانت بتفرق عندهم وطبعا أنا لو سبت التفصيل للدكتور عثمان دلوقتي في حكاية الإبل والغنم هيشرح لنا كتير أرب إبل أم رب غنم وسبحان الله حتى برضه تلاقي في فروق مرتبطة بالخيل عن البغال عن الحمير عن السيسي يعني تلاقي في فروق يعني مش اصل مفيش ملاش اصل ملاليه حاجة كده يعني زي ما تقول ما تعرفش يعني ها اه يعني احنا نعرف ان البغل جاي من ال- الفرس مع الحمارة انما ال- مش عارف البتاعة التانية دي جاية منين جاية باين زي ما قلت ملوش اصل اه, آه جاية باين من هناك من عند الصهاينة اه لفت كده وراحت على المغرب وجت على مصر وحاجة يعني انا كنت عربي.
اه وبقت في كل الدول العربية أيوة حسبنا الله ونعم الوكيل فرب إبل أم رب غنم ولذلك قال العلماء في الناحية الشرعية كلمة رب إذا أفردت فلا يراد بها إلا الله وإذا أضيفت جاز إطلاقها على المخلوق إذا أفردت هكذا ربنا من ربك الله لكن تضاف يبقى ز- كما قلنا رب الإبل ورب الدار ولو- ورب الأسرة ورب العائلة ورب الدولة وكل واحدة هتبقى بمعناها رب الدولة الحاكم ورب الأسرة العائل ورب العائلة القبيل الكبير مثلا وهكذا طيب فكلمة رب عندهم معروف ولها هذه المعاني التي منها الملك والس- والس- السيادة صاحب المربي العائل هكذا طيب ما هي برضو كده في الشرط الرب زاد عليها معنى الخالق والرازق لأنه دي مش لأي حد الخالق ما- لا تجدها إلا إلى الله إلا لله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله لا إله إلا الله والرازق معاه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون لو حد يعني من الجماعة اللي بيحبوا كده ي- يقول لك لا ما هو ممكن كلمة خالق تطلق على غير الله أيوة بس بمعنى الصانع المخترع
لغة هتبقى مجازية مش على الحقيقة الخلق على الحقيقة ليس إلا لله الخلق على الحقيقة الذي هو الإيجاد من عدم دي خاصة بالله عز وجل إنما أنا أخلق تليفون يبقى فلان خلق تليفون يعني اخترعه صنعه ألفه كونه أنشأه على غير مثال سابق لكن منين جاب من مخلوقات الله ما يكون به هذا التليفون جاب الحديد وجاب البلاستيك وجاب الزجاج كله من مخلوقات الله إنما الذي ينشئ من عدم الله ولذلك لما يقول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين وأعطت هذه الإشارة ما دام هو أحسن الخالقين يعني ممكن يكون هناك من يخلق بمعنى يوجد من الأشياء يصنع يخترع يألف يركب ما احنا عندنا بيقول لك إيه، ده احنا بنألف ده احنا دلوقتي ب- بنصنع سيارات صنع سيارات احنا بنجمع بس احنا بنجمع ده احنا بنصنع الطيارة لا احنا بنجمعها فقضية الخلق عند الإنسان تجميع توليفة بس فيها فيها شغل التليفون والكمبيوتر والكهرباء والحاجات دي انما الله يخلق من عدم يخلق من عدم من لا شيء ما هو واحد ملحد مع مسلم وبيقول له ده ربنا خلق لنا الاشياء ده حتى القمح اللي انت بتاكله ربنا خلق قال له طب ومال اديني شوية قمح وشوية مية وانا ازرع لك قمح ويبقى عندك قمح و... قال له- قال له ما تقولش انت عاوز تخلق ما تقولش اديني انت لما تقول لي اديني القمح واديني الميه انت ما بقتش بتخلق انت ممكن كده بتحرث انت سبب من اسباب انت كما قال الله افرايتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أنت عشان تبقى خالق هذه الأشياء وزارعها من لا شيء ما تقولش اديني بذور واديني مية تبقى عندك أنت البذور وعندك المية عشان يبقى أنت خالق هذه الأشياء فعدم الشرك في الربوبية إنك لا تشارك ولا تشرك بالله في أفعال الربوبية من أفعال الربوبية إنه خالق تيجي تقول لي لا لم يخلق اللي هو كلام الملاحدة اللي اتكلمنا عنه أمس هو لم يخلق أمال إيه الصدفة طبيعة الضرورة يبقى لما يجي واحد مسلم اثما ويقول لك انه الكون ده اوجدته الطبيعه او الضروره او الصدفه يبقى ده شرك في ربوبيه الله ولا لا؟ شرك في الربوبيه في اهم فعل من افعال الرب سبحانه وتعالى انه يخلق وانت تقول لي لا هو لم يخلق والخلق منسوب للفطره أما منسوب للطبيعه او للصدفه او للضروره اهو ده يخرج المسلم من ملة الإسلام انت عندك نوعيات كثيرة يرى نفسه مسلما شيوعيا كيف يجتمع الكفر والإيمان وكيف يجتمع النور والظلام أهو ده موجود نتيجة إيه؟ انه فاهم الإيمان عنده مجرد لا إله إلا الله التي قالها أو التي ورثها أو نشأ عليها وخلاص إنما إزاي وأنت بتعتقد أن الخلق منسوب إلى ال- الضرورة والصدفة والطبيعة لا خلق منسوب لله عز وجل احنا كناس اتعلمنا في المدارس بتاعتنا والمعاهد تعلمنا نظرية داروين نشأنا على نظرية داروين نظرية داروين اللي ليها اسم تاني النشوء والارتقاء أو اسمها التطور نظرية التطور تقول لك الكون ده مالهوش رب خلقه كون ده عبارة عن حاجة كده يعني وجدت وبعدين بقى منها البري ومنها البحري والجوي وب- وأخذت أطواراً وبدأت هذه الأطوار تصل لمرحلة من المراحل يبقى الإنسان فيها زي الحيوان ويبقى الإن- أو زي القرد مثل القرد وبعدين بدأ التطور برضه والارتقاء القرد بقى إنسان بس في حلقة مفقودة ما بين القردة والإنسان يعني هم أوجدوا كل الحلقات اللي من بداية الجرثومة اللي وجدت في الكون واللي منها البداية والنشأة بس الحلقة المفقودة التي لم يجدونها في الحفريات اللي ما بين ال- ال- القرد اللي هو أشبه ما يكون بالإنسان والإنسان وسموها كده بالحلقة المفقودة وبعدين بقدرة قادر تطور القرد إلى إنسان آه بس مش ما اعرفش القدر يعني هنا يعني قصده مين بقى فسبحان الله تخيل لما ندرس هذه النظرية ولا ندرسش الرد عليها أنا و- تلميذ صغير في الإعدادية وأقرأ الكلام ده أمال القرآن اللي قرأناه بيقول إنه ربنا خلق آ- أبانا آدم أول الخليقة أول الإنسانية إزاي الكلام اللي اللي الأستاذ بيقوله لنا ده ده وما بعلقش عليه حتى ب- ب- بأي حاجة مش بيقول يا ولاد اقروا الكلام ده وامتحنوا فيه وخلاص ما بيقولناش الكلام ده باطل ما خدناش بطلان نظرية النشور ارتقاء إلا في مادة الثقافة الإسلامية في كلية الدعوة إنما مراحل التعليم اللي قبليها إحنا بندرسها طب إحنا في الدعوة درسنا الرد على نظرية النشور ارتقاء بقية الجامعات ما بتدرسش الرد الله. انتوا عاوزين ايه من الناس ومن الشباب عشان يعتقد أن لا خالق له شفت الشرك بقى في قضية الخلق قال له ايه طب انا بعقليتي البسيطة وانا طفل يعني الانسان متطور عن القرد خرب بيوتهم ولاد القردة دول الله وبعدين الله طب ما انا شفت القرد في جنينة الحيوانات لغاية دلوقتي قاعد قرد
ما تدورش ما تطورش ليه ما دامت المسألة
قرود في الأرض.
شغالة كلها تطور و- وجم لغاية القرد والسلالة المفقودة والحلقة المفقودة والقرد بقى إنسان الله طب الإنسان ليه ما تطورش بعد كده ده مش هو متطور عن القرد طيب من ساعة ما بقى إنسان خلاص التطور وقف انتهى ده هي كانت ماشية قرونا عديدة كله تطور لكن سبحان الله طبعا داروين صاحب نظرية النشوء الارتقاء أو نظرية التطور هو وضع النظرية دي عشان لما حد من المسلمين يقول له من خالق هذا الكون يبدأ يعيش معاه بقى تعالى أحكي لك الموضوع من الأول ويعيش معاه نظرية النشوء والارتقاء ويحكي له ويلبس المسألة اللباس العلمي انت بتتكلم في ايه وبيدي لها صفة الحتمية لأنه دايما الشيوعيين يتكلموا بالحتميات وحتما كذا وحتما كذا وحتما كذا خلاص توهك بحيث ما يقولكش خالق هذا الكون هو الله دخل معاك في النشور والارتقاء عملوا كده إنما هل هو لما ألف نظرية النشور والارتقاء كان مقتنعا بذلك أبدا بدليل أنه هو وأتباعه أول من أبطلوا هذه النظرية وتلامذة داروين ردوا عليه وطلع من التلامذة من يقول ليس الإنسان أصله قرد إنما القرد أصله إنسان يردوا على بعض آه قلب الحكاية ليس الإنسان أصله قرد إنما القرد أصله إنسان وكلاهما باطل لكن هم ردوا على بعضهم وبطلت النظرية عندهم ولا تزال في بلاد المسلمين تدرس إلى يوم الناس هذا طب والنظرية التانية صحيحة يا دكتور.
اللي هي عشان المسخ يعني المسخ المسخ لا يتجدد هو ربنا حكلنا عن اليهود ان هم مسخوا قردة وخنازير قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وهذا المعنى في الآية متكرر في آيات أخرى في القرآن الكريم إن هم صاروا قردة وخنازير ومسخوا لكن المسخ لا يتولد أول ما يمسخوا بعدها يموت وينفد هذا الجيل لكن احنا بنقول عن اليهود الموجودين الآن أبناء القردة وأخوان الخنازير عشان ال- الحكاية دي مش سلالة ليست بمعنى أبناء بمعنى إيه سلالة وإنما هم أحفاد أجيال مسخت والممسوخ لم ينجب لكن هم امتداد لهذا الفكر ولهذه العنصرية ولهذا الكفر والغضب والضلال والعياذ بالله إذا لما يقولوا الإنسان أصل القرد يبقى هم القرود ولاد القرود وكلام مش صحيح ولما يرجع يقول لك القرد أصله إنسان هترد عليه بأنه المسخ لا لا يتكرر أو لا ينجب ولا تكون له الذرية ليه بيقولوا كده عشان الشيوعية تهرب من من السؤال أو من الإجابة على هذا السؤال من خالق هذا الكون دي نهايتها الشيء الثاني الناس اللي عندنا اللي بيدرسوا الكلام ده عشان يزعزعوا عقيدة الإيمان عند الناس ها ليه أنت تعتقد أن الله هو الخالق ما هو في نظرية بتقول كذا وفي كذا يبقى هذه النظرية شوف الشيوعيين قالوا إيه أو الملاحدة الضرورة والصدفة والطبيعة وآدي نظرية النشوء والارتقاء داروين ده كله ضد مبدأ إيماني توحيدي أنك تعتقد أن الرب هو الخالق الله قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون كما قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هات لي كده هات لي أي حد خلق شيئا في الكون رغم الآلهة الكثيرة المتعددة التي تعبد من دون الله إلى يوم الناس هذا لأن نمرود لما قال أنا أحيي وأميت استطاع يحيي ويميت ولا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى استطاع حتى يصعد إلى السماء فضلا عن أن يخلق السماء ولا النصارى لما عبدوا المسيح قالوا أنه المسيح هو صاحب هذا الكون أو أنه خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض أبدا بل لا سماء ولا أرض المسألة وصلت لأحقر المخلوقات فضرب الله بها المثل فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له شوف الطفرة العلمية وصلت لإيه شوف التقنية العلمية يعني حاجة أدت في كثير من الأحيان إلى الكفر لأنها تقنية غير عادية وطفرة علمية فائقة لكن من منهم خلق شيئا يذكر والقرآن يتحدى بالذبابة على أنها شيء من من أحقر المخلوقات عندنا بيغنوا للذبابة برضه اللي كنت سمعت أغنية الذبابة الملعونة آه وقفت على إيه مش أنا مش فاكر بس هم يقول لك الذبابة الملعونة بيغنوا لها معرفش ما بيغنوش ليه بقى لله آه فضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولو اجتمعوا له يعني كل علماء الدنيا وكل أطباء الدنيا كل المخترعين والمفكرين آه كل الدنيا لن يخلقوا ذبابا شوف الذبابة بتبقى يعني قد إيه حقيرة وقد إيه يعني ولذلك بيضرب بها المثل في الحقارة لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء فيقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له مش كده بس وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز المفسرين المفسرون القدامى يذكروا عند هذه الآية قصة النمرود يعني قصة النمرود النمرود واقف يتحدى ويقول أنا يعني هو ربنا اداله الملك ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ملك الدنيا بأسرها والذين ملكوا الدنيا أربعة اثنان كافران واثنان مؤمنان كافران آه النمرود وبخت نصر اللي هو كان بي- بيضطهد اليهود ده وبيعذبهم اسمه بخت نصر اسمه آه نبوخذناصر الاسمين اوحش من بعض لكن هو اسمه كده وهو من ضمن الحاجات المشار إليها في الآية آه، يعني انه ربنا سلط عليهم من ي- من يسومهم سوء العذاب فكان تيطس الروماني وبخت نصر ال بخت نصر ايه الكن كنعان تقريبا من كنعان طيب فهذه الاثنين الكافران والمؤمنان ذو القرنين وسليمان طب لو سمحت- ها لو سمحت. سيدنا ابراهيم لما هاجر من العراق راح مصر كان في فرعون في فترة آه.
كان في فرعون يعني في ناس تانية موجودة يعني مهالك أخرى ازاي مالك كان تبعهم ملك الدنيا ملك كفران ملك الدنيا ايوه يعني فرعون كان موجود في عصر سيدنا إبراهيم لا لا الحته دي عاوزه تحقيق شويه عليه السلام اه محتاج لما راحوا وزرته وتاخد زرته ايوه هو اللي اللي قاعد على في مصر الملك اللي قاعد في مصر ده ولا الكذا هو اللي عمل قصه آه، انه طلب ياخد آه، زوجة ابراهيم وقال له قولي انك اختي والحديث ثابت في الصحيح ولذلك بس عشان كده ممكن يبقى يبقى يعني ايه تحت ولاية هذا الملك نعم مش انت عندك في الاسلام كان بيبقى عندنا خلافة راشدة سيدنا عمر بن الخطاب هو خليفة المسلمين وعمرو بن العاص على مصر كان والي من آه، على مصر ايوه فلو فلو الحكاية دي هتبقى بهذا المعنى لكن ثبت انه النمرود آتاه الله الملك ملك الدنيا فلما عمل الحكاية وقال أنا أحيي وأميت و- وعمل تمثيلية وسيدنا إبراهيم قال له ده لحياء اللي مات غير كده خالص قال له طيب أنا أجيب لك حاجة من قريب كده شوف يعني الكون ده كله بتاع ربنا بس أنا هضرب لك مثل بالشمس ومش هقول لك أخلق شمس مثل الشمس أنت أحقر من إنك تخلق شمس بس كل الحكاية أنا هطلب منك تحول مسار الشمس من مشرقها إلى مغربها قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فتح فاه فانجل عينيه وبهت عجز فبهت الذي كفر أمام مين؟ أمام الحاشية والبطانة والناس اللي جاية بتتفرج على المناظرة اللي ما بين إبراهيم والملك بتاعهم اللي بيدعي الألوهية فبدأوا يضحكوا عليه فهو حب يعني يغطي الموقف قال لهم انتوا مين؟ خد بالك انتوا مين؟ وبعدين آه، لما حب يغطي الموقف قال له اسمع يا ابراهيم شمس ايه وقمر ايه انت بتغني؟ شمس وقمر هنا البقاء للاقوى الحكايه كانت كده وبقت كده وهي كده هنا البقاء للأقوى تقول لي شمس قمر أين ربك يا إبراهيم فليحاربني أوحى الله إلى إبراهيم قال للنمرود يجمع جيشه وإذا بالنمرود يجمع جيشا يضيق بهم الفضاء كل شوية أين جيش ربك يا إبراهيم أين ربك وأين جيش ربك متعالي بقى ومتغطرس واقف فيقول له اصبر شوية اصبر شوية فربنا نزل له جيش يليق بمكانته يعلمه الأدب مش أنت متغطرس أوي هجيب لك أحقر مخلوقات فأنزل جيشا من الذباب يهلك جيش النمرود الذبابة اللي نزل النمرود مسومة يعني معلمة قيل لها فيما ألهمها الله إن أنت ما تموتيش النمرود عدل هيموت هز- يعني لا عاوزينه كده هو وبيموت الناس ت- تتفرج عليه يبقى عظة وعبرة فيقول لك دخلت الذبابة منخار النمرود وقعدت تزن تغني له شويه شويه اه ما هو يعني ال- الذبابه لما تحب تغني هتعمل ايه هتزن وبترقص كمان يا اخي فبقت ليله حمراء فيها غنى وفيها رقص بالله عليك انت بس تخيل كده نايم وبعوضه اللي نقول عليه احنا ناموس و- وبتزن حوالين دماغك وتقوم تفتح النور وتدور عليها وتلطشها بأي حاجة وكان عندك كفروبيد ولا كفروسون ويمكن ما تعرفش تنام عشان ناموسة بتزن حوالين السرير ده جوه هنا جوه منخاره وكل ما حاول تطلعها المرة تدخل لجوه وتزن تغني وترقص وهو مخه يطير طار مخه لغاية لما أمر الحاشية اللي حواليه لسه قاعدين أحياء اعملوا أي حاجة دي لازم تطلع طب إزاي فما لقوش غير إنه لازم ينضرب على دماغه عشان لعل هذه الذبابة تخرج هم يضربوا وهي تدخل هم يضربوا وهي تدخل وداخلة فين على النخشيش وبتطير اللب فأخذوا يضربونه بالنعال والمرازي وما استطاعوا إيجاده أو حمله حتى مات تحت وطأة النعال النجسة الباغية فكذا كانت نهاية هذا المتجبر المتكبر ولذلك العلماء يذكرون عند هذه الآية في سورة الحج قصة النمرود مع ونهايته يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه كمان العلماء المعاصرون قالوا هذا الآية كمان فيها إعجاز علمي غير عادي ده اكتشفوا إنه كل الحشرات الجهاز الهضم بتاعها في داخلها فلو إنه كلت حاجة من الطعام اللي بين إيديك يلحقوا بسرعة يستخلصوه عدا عن الذبابة الوحيدة اللي الجهاز الهضمي بتاعها خارجا ما هواش من الداخل أول ما تنزل ال أيوة الذنب بتاعها ده فيه الجهاز الهضمي فنزل على قطعة سكر على حتة بطيخ على أي حاجة من الطعام أو من الحلويات بسرعة على طول بتكون غيرت الكيان بتاعها والصفة وأذابتها وأكلتها ولو اجتمع من في أقطار الأرض عشان يرجعوا الحاجة اللي خدتها الذبابة لا يمكن على عكس أي حشرة أخرى أو فراشة أو طائر أو أي شيء سبحان الله العظيم فالعلماء اكتشفوا هذا وربطوها بالآية يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز الحج, الحج لقوي عزيز قوي عزيز المجادلة والحديد طيب فهنا لا تشرك بالله في قضية الخلق وهذه أمثلة حية موجودة في حياة الناس فيها شرك والعياذ بالله شرك في قضية الخلق ومن الخلق إلى الرزق
ذلك لو
آه دلوقتي الميكروب اللي نازل في المجتمع دلوقتي وعمال يتطور يبقى دي ضد وجود ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب البشريه على الظلم وال- والكفر هذا نذير نعم ما هو لطالما ذكرت بهذا على انه اللي احنا فيه ده نوع من النذر ونوع من العذاب ومقدمات عذاب وفتن وعذاب أليم كله موجود والسبب فيه الم... الأمور المعنوية اللي احنا عايشينها ضد الدين كورونا أو غير كورونا ومنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها انت عندك الاعلان بها ده يعني حاجه ايه كما لو كان انت بتعلن عن عن صلاتك في المسجد مثلا او اي حاجه حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والطاعون ده بياخد اشكال مختلفه من مصر لمصر ومن عصر الى عصر عشان كده مره يبقى اسمه كوليرا ومره اسمه ايدز ومره اسمه كورونا ومره اسمه آه، آه، سيلان أي حاجات كده يعني بتختلف من وقت لوقت إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا يا بني لا تشرك بالله في أفعال الربوبية من حيث الخلق والرزق من الرزاق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين دي عقيدة مسلم بها عندنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين طيب بس الرزق هذا المضمون واللي ربنا أقسم بذاته وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون ربطه الله بالأسباب قال فامشوا في مناكبها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يبقى خذ بالسبب وما تنساش الآخرة وإليه النشور والسبب خلي بالك انه قال لك فامشوا اكتر من كده ما ما تعملش يعني ما فيهاش فسعوا وما فيهاش فجروا ولا فروا ولا فاستبقوا و- وزي ما بيقول المثل عندنا تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش فهي مش عاوزه جري هي بس اخذ بالاسباب قالها النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعمل إيه؟ تاخده خماصا وتروح بطانا تاخده في الصبح كده انت وراء طالع من صلاة الفجر والضحى تلاقي أسراب الطيور تركت أعشاشها وكنانها وطالعة ت- تسرح على رزقها وهي بطنها فاضية تاخده خماصا فا- فاضية البطن فرغة البطن وتقعد تلف وتاكل وتسعى على رزقها وتلاقيها بعد العصر قاعدة ما شاء الله تسبح وتسبح وعاملين كده أشكال في السماء تقعد تتفرج عليها سبحان الخالق آه وهن صافات ويقبض وهوب قبل الشمس ما تغيب تلاقيهم رجعوا للأكنان بتاعتهم أو الأعشاش بتاعتهم وهم ممتلئات البطون تاخذوا خماصا وتروحوا بطانا يجي ناس يقرأوا الحديث يقول لك خليه ربنا يرزقنا زي الطير بس أنا نايم نايم إيه ما قال لك تاخده ما قالكش تنام قال لك تاخده خماصا وتروح فأنت مطالب تاخذ بالسماء لكن من الرزاق الله وحتى القرآن الكريم يأتي بهذه الصيغة اللي هي صيغة مبالغة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تيجي أنت في قضية شرك الشرك في مسألة الرزق يا فلان أنت مسلم آه مسلم ما بتصليش؟ لا ما بصليش ليه؟ اصل والله الراجل اللي انا بشتغل معاه اللي رزقي بايده طالب مني كده قال لي مفيش حاجه اسمها صله وده ولي نعمتي وده اللي بيرزقني يا ده اللي بيرزقك طب قول كلمه تانية طب قول ربنا بيجري رزقه على ايه رزقي على ايده قول اي حاجه انما ده اللي بيرزقك هو ده اللي بيقول لك انه فلان بيرزقني وفلان رزقي بيده وفلان لو انا رحت اصلي هيحرمني من الرزق ده اشرك بالله هيقطع رزقي ده نوع من الشرك من حيث يدري الناس او لا يدرون يبقى في نوع أشرك في الخلق وفي نوع بيشرك في الرزق إزاي؟ إزاي تعتقد في رازق غير الله الرزق كله بيد الله إنما يمكن فلان أو علان ده أسباب أسباب وإن قطع رزقك من عند هذا لن يقطع من عند ذاك رزقك مضمون كما أن أجلك معلوم ويوم ما واحد يقول لك لازم تعمل كذا وتعمل كذا ناس بيفترضوا على اللي بيشتغلوا عندهم بيفترضوا عليهم معاصي وكبائر يعني يقول له لا انت لازم تبيع خمر شغال في محل لو مركب انت لازم تبيع خمر طبعا لا مش هبيع خمر وهتركه ومش هموت جوع ويوم ما هتركه لله إلا يعوضك الله خيرا منه من ترك شيئا ابتغاء مرضات الله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا في الحرام عوضه الله خيرا منه في الحلال يجي صاحب العمل يقول ها ما تصليش عنديش وقت تضيعه في الصلاة ما تعتقدش ان رزقك بيده تتركه وربنا هيهيأ لك الأسباب المهم تكون صادق النية أشياء كثيرة من هذا القبيل فيها محرمات وفيها كبائر والناس اللي بيستأجروا عمال بيجيبوهم من البلاد ويبقى عايش في الغربة وعايش ذلة وبالذات لما يكون جايبه مثلا ايه عشان يشتغل عنده سواق ويشتغل عنده في المزرعة ويشتغل عنده ودول بيطلعوا عينيهم ويشغلوهم في كل حاجة وبيشتغلوا في المحرمات مش هتقف على خمرة ولا مخدرات بيأمروهم بحاجات كده من من جنس الفواحش المنتشرة في البلاد لغاية لما تلاقي الواحد منهم بيستغيث مش قادر فلا لا لا اللي زي ده طبعا لأنه ما عندهوش دين ما عندهوش عقيدة يقول لك اصل انا يقول لك يعني انت بتعمل ايه يقول لك والله هو صاحب العمل يعني بيستخدمني يعني يعني زي المثلية اللي بيقولوا عليها ومرات صاحب الشغل يعني بتطلب مني وانا ما بقدرش اقول لا وبعدين لما هي لا ده بقى بقيه العيله وشغال كده على كذا لون واللي عاشوا في في الجزيرة العربية يعرفوا من القصص دي حكايات وروايات قد كده طب يا ابني انت ليه ويجي لك عند الكعبة يعيط ويجي واحد شيخ يقول له انت بتعيط ليه وبحرقة وهو بيقول كده مثلا انا يا رب هنا في انسان انا هنا في في انسان يا رب وجاء اخويا قعد معاه شيخ ايه يا ابني قول له الموضوع كذا وكذا يروح يبدا ايه يحكي بقى ف طب ليه انت كده اصله يعني رزقي بيده يعني العباره اللي عاوز يوصلها رزقي بيده لا رزقك ليس بيده انما رزقك من الله بيد الله وهذه المخلوقات اسباب هتقطع من سبب هتروح لسبب احسن منه ان شاء الله ولن تموت ناقص أجل ولا ناقص رزق ولو ركبت الريح فرارا من رزقك لركب الرزق البرق حتى يصب في فمك الرزق ده مفروغ منه تقول لي مش عارف وناس تقع في هذه المنكرات المحرمات اللي يترك صلاة عشان صاحب الشغل واللي يفعل الكبائر والموبقات عشان صاحب الشغل صاحب شغلي هو ده مش صاحب شغل ده أصبح دلوقتي بالنسبة لك هو ده الرزاق لا ده شرك والعياذ بالله ومش شرك عادي ده شرك في الربوبية ده نوع من الشرك ما عرفوش أبو جهل أبو جهل كان يعلم أن الخالق وأن الرازق هو الله أبو جهل وكل المشركين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فلا تشرك بالله في أفعال الربوبية لا خلق لا في مسألة الخلق ولا الرزق وايه كمان الملك من أف... من معاني الربوبية أنه المالك مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فمن مالك الملك الله هو المالك مالك الملك يتصرف فيه ولا لا يتصرف فيه يتصرف فيه ملكه فهو يتصرف في ملكه كما يشاء حتى هذا المعنى المشركون كانوا يعرفونه والآية السابقة التي تلوتها من سورة يونس تحمل هذا المعنى انت عندك ناس من المسلمين بيقول لك اللي بيتصرف في الكون الأقطاب الأربعة في نظرية كده عجيبة اسمها نظرية الديوان الناس ما عرفوش من حكاية الديوان دي غير لما يسمعوا واحد درويش يقول للسيدة زينب يا رئيسة الديوان كتير قوي لو رحت عند السيدة زينب تسمع رئيسة الديوان دي وانتقلت إليها الرئاسة من من أحمد البدوي برضه مسك الديوان ده شوية وحكاية كده طبعا الديوان خرافة صوفية كبيرة جدا موجودة ومحدش من الصوفية يقدر ينكرها والمنصف منهم يقول لك دي من شطحات الصوفية إنه هذا الديوان يتزعمه قطب الأقطاب مدار فلك الجمال والجلال ده قطب الأقطاب ده الغوث الغوث الكبير الكبير قوي الكبير قوي والكبير كبير والصغير صغير والنص نص مدار فلك الجمال والجلال والكمال الغوث الكبير تحت الأقطاب الأربعة الأقطاب الأربعة البدوي والدسوقي والقناوي والرفاع تحتيهم حاجة اسمها الأنجاب والأحباب والأوتاد والأبدال مملكة ايه المملكة دي مالها وفيها ايه وايه خصوصياتها دي اللي بتتصرف في المقادير دي اللي بتتحكم في الكون دي اللي بتيجي كل سنة وبتاخد تعمل ليلة كتير قوي ما بتنعقد في زاوية من زوايا السودان معرفش اخواننا اللي كانوا في السودان شافوها ولا لا تنعقد في زاوية من زوايا السودان ليحضرها النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيتعمل له كرسي ممكن يحضر كضيف شرف ويحضر معه أحيانا بعض نسائه والكمل من الأموات الكمل بالكاف مش بالقاف و وكان يرى سيدي إبراهيم الدسوق أو سيدي الشعراني وسيدي أحمد البدوي وهو يجر أكفانه ليحضر هذه الليلة الديوان ده بإيه مهمته بيتصرف في الكون بيتحكم في المقادير ودول اللي هم اسمهم رجال الله واللي انت لما تكون في مصيبة ولا في ورطة تطلب منهم الغوث تقول يا رجال الله أغيثوني يا اللي انتم مدركين الكون مدركين الكون تسألهم ربنا فين لسان حالهم أن الله في أجازة تفضل أخي عليكم السلام فمن الشرك في الربوبية هذا المعتقد الخرافي المتمثل في الديوان الصوفي وإنه اللي بيتصرف في الكون الأقطاب الأربعة مصيبة كبيرة ونظرية خطيرة وتفاصيلها في الرد على ضلالات الصوفية في غير هذا الباب واسع جدا لكن اتخذت اللفتة وهي انه من شرك الربوبية هذا المعتقد موجود عند اخواننا الصوفية موجود للأسف لكنهم يسرون به فيما بينهم أو المنصفون منهم يقولون شطحات طب ما احنا قرأناه في الكتب مدسوس علينا فإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من التجليات والإشراقات والإلهامات ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون هكذا يا بني لا تشرك بالله من الشرك في الربوبية أنه من معاني الرب كما أنه خالق ورازق ومالك حاكم حاكم خلق الخلق بيحكمه بهيمن عليه فهو أحكم الحاكمين كما أنه مالك الملك هو أحكم الحاكمين فأنت بتيجي في قضية الشرك بتقول له لا أنا هنتزع منك هذه الصفة ولسان الحال كفاية عليك خلقت أو كفاية عليك بتملك هذا الكون لكن أنا اللي هحكمه بمعرفتي وأحكمه بسياستي وأحكمه بدستوري وبقانوني أعمله في بيتنا أعمله تحت بير السلم أجيبه من فرنسا أجيبه من إنجلترا أنا هحكم الكون أو هحكم بلدي بمعرفتي ده برضه شرك في الربوبية شرك في الربوبية إذا كانت الأمثلة السابقة مجرد نماذج إنك تجد في الأوساط الإسلامية أوساط بلاد المسلمين من يرى نظرية داروين أو الإنسان الحقير أو الجاهل اللي يقول لك رزقي بيد فلان أو علان دي أمثلة أو إنه في نظرية الديوان الصوفي اللي بترى انه اللي بيتصرف في الكون الاقطاب الاربعه واللي معاهم برضه دي حاجه يعني ان ما كنتش انت بتجالس الصوفيه وبتتعمق مش هتعرف الحكايه دي لكن المثل الاخير اللي انا بذكره ده ده مش عاوز حد يتعمق ولا انه ده حاجه واضحه وضوح الشمس دي شايفها الاعمى يعني ما فيش بلد في العالم بيحكمها شرع الله لسان حالهم انت انت لماذا تحكم الا يكفي انك خلقت الا يكفي انك رزقت الا يكفي انك تملك هذا الكون انما سيب لنا احنا حكايه الحكم دي طب ليه لا ده انت لما تحكمنا ده استبداد اعوذ بالله ناقل الكفر ليس ايه بكافر في ناس بترى انه ربنا لما يحكم الكون يبقى ده نوع من الاستبداد طيب عايزين تعملوا ايه عايزين احنا اللي نحكم الكون طب وانتوا عايزين تحكموا الكون الكون ليه لانه قانون ربنا مش نافع معانا قلت لي آه المالك يحكم الخالق يأمر ولذلك هو ربنا عملها كده ألا له الخلق والأمر ما دام يخلق يأمر أنا في مرة ضربت مثل بقول ابنك أنت ما خلقتهوش أنت كنت سببا في إنجابه وفي نفس الوقت أنت بتربيه بتصرف عليه فمن منطلق أنك أب كنت سببا في إنجابه وبتصرف عليه فبتربي ولدك وفي يوم من الأيام أنت وبتربي ولدك بتشتد عليه أنت بتشتد على ولدك في مسجد زي ده وإلا واحد بيقول لك يا أخي التربية مش كده يا شيخ لا ده الولد لسه صغير وانت تضربه كده عشان بعد يلعب في الش- في الجامع مثلا ولا على انه ما وصلاش ولا كذا تربيه مش كده فانت بتقول له ايه اليك عني ابني وانا اعرف اربيه انا ادرى الناس بابني كيف اربيه اذا كان من حقك كاب انك تربي ابنك وترى انك ادرى الناس بتربيته أليس خالق الخلق أعلم بحالهم وأعلم بيص- بما يصلحهم وهو الذي يدبر شؤونهم ألا له الخلق والأمر بعدين مش خلق فقط ده خلق وعلم ألا يعلم من خلق بلى يعلم فلما علم حكم فقال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لما اتكلم أنا في قضية الحاكمية يقول لك أهو بيتكلم بلسان سيد قطب
الهند أمك
بيتكلم بلسان سيد قطب وبالتالي يبقى تكفيري آه، طيب.
اه الواد بتاع قناة البصارة فبيقول لك ايه عمر عبد العزيز اللي بيقول لك سيد قطب سيد قطب على طول والتكفير ده اول واحد في مصر بيرد على التكفيرين كان عمر بن عبد العزيز ومع ذلك طلعت في الاخير عليه تكفيري عشان بقول الحاكمية وبقول كلام سيد قطب انا مش بقول كلام سيد قطب ده لما بقول ان الحكم الا لله ده كلام ربنا ولما بحب افسره بفسره لا بكلام سيد قطب ولا بالمودودي ولا بابن تيميه ولا ابن عبد الوهاب بخش على الزمخشري او على ابي الاسود الدؤلي او على ابن عقيل او ابن هشام يعني بدخل على اللغه العربيه علماء اللغه العربيه اقول لهم ايه بقى إيه حكايه ان الحكم الا لله دي يقول لك دي حاجه ما حصلتش ازاي العارف لو كانت الحكم لله يبقى ولغيره تمشي زي السكينة في الجاتو عارف السكينة في الجاتو اه
إلا دي بقى اه إيه، لو كانت الحكم لله يبقى ولغيره فهاش مشكلة خالص إنما لما ربنا يقول إن الحكم إلا لله يبقى عندي الحكم لله مبتدأ وخبر الحكم مبتدأ ولله جار ومجرور شبه جملة خبر بس ده الجملة مش كده ومش هتلاقي كده في القرآن ده كله إن الحكم إلا لله متكررة سورة يوسف في سورة الأنعام في سور أخرى إن الحكم إلا لله طب يعني إيه يا أبا الأسود الدؤلي ولا سيبويه ولا زمخشري إن نافية وإلا أداة استثناء ومجيء الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء يعني الحصر والقصر إن الحكم إلا لله فليس لغيره لو أبو جهل قرأ إن الحكم إلا لله وقال ومعاه بل كل المشركين اللي حواليه يضربوه بالنعال عشان ده مش لغة ده جاب حاجة ولا ولا الأعاجم يفهموها حد مش موجودة في اللغة العربية خالص إحنا كام مرة قرأناها لكن بنقول له لا يا رب أنت مالكش دعوة بحكاية الحكم دي إحنا هناخد الحكم من القوانين البشر يا إما لأنها أفضل أو لأنها مساوية الاعتقاد بأن قوانين البشر أفضل من قوانين الله أكفر الكفر وأكبر الشرك الاعتقاد بأن قوانين البشر مساوية لقانون الله أكفر الكفر وأكبر الشرك لم يعتقد فيها أنها أفضل ولا مساوية ولكنه استحل صنيعه هذا فهذا أكفر الكفر وأكبر الشرك لم يستحل ولكنه استبدل ترك القرآن ليعلوه, ليعلوه التراب وأتى بالقوانين الوضعية وملأ بها المحاكم فهذا أكفر الكفر وأكبر الشرك ال- الجاهل اللي يقول لك ده كفر دون كفر يقول لك ده ابن عباس ابن عباس ما قالش كده خالص ابن عباس ما كانش عنده الدساتير كده ده ابن عباس بيتكلم على قاضي حكم في قضية بغير ما أنزل الله قضية واحدة لعامل هوى أو جهل أو رشوة أو قرابة أو لسبب من مثل هذه الأسباب لكنه لا يترك شرع الله فقط في هذه القضية عمل مجاملة لواحد قريبه أو ال- الواحد ده صاحب القضية قدم له رشوة أو هوى أو جهل أو خطأ فهذا كفر دون كفر فما نخلطش في القضايا ما نجيبش كفر دون كفر في الناس اللي تركت شرع الله بالكلية ونقول كفر دون كفر وأنا سمعت الكلام ده من العلماء اللي كانوا بيجوا في ندوة الرأي أيام حلم البلوك في السبعينات والثمانينات عشان يردوا على الجماعة اللي في السجون جماعة شكر مصطفى بتوع التكفير والهجرة قالوا له أيوة تاني طبعا عندهم قضية الحاكمية دي على رأس المنهج فيجوا العلماء الأزهر يقولوا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق أيوة الكلام ده موجود في كتب التفاسير وكان موجود على أرض الواقع على أنه حكم ربنا مال الدنيا لم يسقط إلا مع سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1900 سنة 1924 يعني لسه ما كملناش 100 سنة احنا دلوقتي في 2020 بعد أربع سنين يبقى ليك 100 سنة ال- القوانين مهجورة أو الشريعة مهجورة والخ- والخلافة ملغية وإن شاء الله ما تكملش ال 100 سنة إلا والخلافة الرشيدة ترجع واحنا قاعدين في بلد الراجل اللي الغى الخلافه عشان ما ننساش اللي من يهود الدنمة اللي عن طريق جمعية الاتحاد والت- والترقي الماسونية ف شوف بقى من شرك ال- الشرك الكبير قوي اللي غطى الدنيا بأسرها وهجرت الشريعة من أرض الله بالكلية هذه قضية مرتبطة ب- ب- بمعنى عظيم جدا الربوبية دي شوف لما تيجي تاخد كلمة الربوبية تقول المشركون في مكة كانوا يعرفون الربوبية يقول آه كانوا يعرفون الربوبية خلق ورزق وملك وإيجاد وسيادة على الكون كل ده كانت المعاني دي موجودة ولما تقرأ في القرآن أمثلة مثلا أنا ضربت لك مثالين ولئن سألتهم من خلق من خلقهم ليقولون الله وأنا بتكلم في قضية الخلق طب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم طب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون طيب قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون قل لمن قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين آيات كثيرة اعترافات من المشركين بأن أفعال الرب لا نستطيع أن ننكرها وإنت كمسلم بتقرأ الفاتحة في كل صلاة وفي كل ركعة الحمد لله إيه رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب العالمين خالقهم رازقهم مالكهم حاكمهم سيدهم متصرف في أمورهم مدبر لشؤونهم عطاءات الربوبية أمر مسلم به يقع المسلمون في شرك الربوبية على نحو ما ذكرت لك من نماذج ومن أمثلة يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله بالله إن الشرك لظلم عظيم بالله إن الشرك لظلم عظيم لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فكان هذا نموذج آخر من نماذج الشرك وهو الشرك في أفعال الربوبية فضلا عن أفعال الألوهية كما أن الله رب هو إله فأنت تقرأ الحمد لله رب العالمين الحمد ثناء على الله وبعدين لله فيها معنى الألوهية رب العالمين فيها معنى الربوبية وآخر سورة في القرآن برضو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فماذا عن الشرك في الألوهية احنا بقول لك لا تشرك بالله لا في ربوبيته لا في إلهيته لا في ذاته لا في أسمائه لا في صفاته لا في أفعاله للحديث بقية إن شاء الله غدا الثلاثاء موعدنا في هذا الأسبوع مع دروس هذا الأسبوع إن شاء الله ييسر الله الأمر ويقضي الحاجات ويفرج الكروبات ويغفر الزلات يتجاوز عن السيئات ويضاعف الحسنات ويرفعنا أعلى الدرجات إنه رب الأرض والسماوات وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته